ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة ونحن الليلة على موعد مع درس بعنوان من كرامات الصحابة حقيقة ناس كثيرة جدا مولعة بمسألة الكرامات يقول لك فلان ده راجل ما شاء الله ليه كرامات وفلان ده برضه ما شاء الله ايه ليه كرامات عايزين نشوف بقى ايه هي الكرامة وايه معناها ومين هم الذين اكرمهم الله عز وجل بكرامات ثابتة في كما جاء من خلال اخبار صحيحة ثابتة عن هؤلاء الصحب الكرام اللي هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة مسألة الكرامات من اخطر مسائل العقيدة الناس فيها بين افراط وتفريط منهم من يمكن هذه الكرامات بالكلية بيقول انها ايه خرافات دي مسألة من نسج الخيال ومنهم من يثبت هذه الكرامات لأي إنسان على وجه الأرض كائنا من كان حتى ولو كان فاسقا بعيدا عن طاعة الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن منهج أهل السنة والجماعة يا جماعة منهج إيه؟ وسط بين كل هذا نثبت الكرامات للأولياء من هم الذين يسيرون على نهج سيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم ولا يحيدون عن سنته أبدا صلى الله عليه وسلم إن مسألة الأولياء مين هم الأولياء المولى عز وجل وضح ذلك من خلال صفة وليست اسم قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم البدو الجيلان وفلان وفلان لا طبعا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون يبقى إذا طالما إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأولياء بالصفة وليست بالاسم يبقى أنا وأنت وأنت كلنا نقدر نكون إيه أولياء لله سبحانه وتعالى طيب قبل ما نتكلم عن كلمات الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عايزين نقف بس مع بعض الخواطر البسيطة اللي بتدور حول هذا الموضوع أول حاجة ممكن واحد يسأل ايه الفرق بين الارهاصة والمعجزة والكرامة بنسمع كلمة ارهاصة كلمة معجزة كلمة كرامة يا ترى في فرق اه في فرق ايه هو الفرق هقول لك بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم اول حاجة الارهاصة امر خارق للعادة خد بالك الثلاثة امر خارق للعادة يعني امر على غير مألوفات البشر حاجة ما يتخيلش الناس انها ممكن تحصل ايه في هذا الزمان او في اي زمان يبقى الارهاصة امر خارق للعادة يحدث للنبي أو الرسول قبل البعث زي إيه يا جماعة زي رؤيا عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم شاف إيه شاف سلسلة بتخرج من ظهره وتصل إلى السماء إيه السلسلة دي اللي هي خروج النبي صلى الله عليه وسلم من صلب عبد المطلب طيب في حديث ثاني جميل جدا رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورأت أمي هي دي الإرهاصة بقى ورأت أمي نورا يخرج منها أضاء منه قصور الشام يبقى النور الذي خرج من أم النبي صلى الله عليه وسلم أضاء قصور الشام دي رهاصة تنبئ عن هذا المولود الذي أسعد الله عز وجل به البشرية وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثالث إرهاصة وده على وجه السرعة يعني حادثة الفيل أصحاب الفيل لما دخل عشان يهدموا الكعبة أبرهة لما دخل عايز يهدم بيت الله الحرام إيه اللي حصل سلط الله عز وجل عليه وعلى أصحابه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ودي كانت إرهاصة لأن هذا البيت سيكون قبلة لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وطبعا كلكم عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل بل وقفت على رواية صحيحة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الفيل لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يبقى دي الإرهاصة المعجزة المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه أو رسول من رسله بعد البعثة ليه؟ ليعلم قومه أن هذا النبي أو هذا الرسول مؤيد من الله عز وجل فتكون تلك المعجزة حاديا لهم لكي يؤمنوا بالله عز وجل طبعا هنتكلم في درس مستقل إن شاء الله عن بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ثالث حاجة وده موضوعنا الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه يبقى الكرامة بتكون لمين؟ للناس اللي هم عوام الناس المؤمنين ما بيكونش للرسول ولا للنبي واضح كده؟ طيب الوقفة الثانية وما نقف بعض الوقفات كده مع بعض الخواطر قبل أن نبدأ في الكلام عن كرامات الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هل في كرامات حدثت أو ثبتت لأناس في الأمم من قبلنا يا ترى الكلام ده حصل بس للصحابة وبعض التابعين ولا قبل قبل بعثة النبي كان في بعض الكرامات لبعض الأناس أو بعض الناس آه، قبل ما بعث النبي آه حصل زي مين؟ زي مريم عليها السلام يقول جل وعلا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قال المفسرون كان زكريا عليه السلام يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء آه، سبحان الله بل إنها لما حملت بعيسى عليه السلام ثم وضعته وكانت جالسة بجوار نخلة جعانة سبحان الله تا- كيف تأكل والنخلة مليانة رطب و- وتمر ما شاء الله يوم يأتي قول الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا سبحان الله طب هي نفساء كيف تهز جذع النخلة وانتم عارفين ان امتن شيء واصعب شيء في النخلة الجذع بتاعها سبحان الله فيعاملها الله عز وجل معاملة الاولياء معاملة أولي- الاولياء لان لو عشرة من الرجال اجتمعوا عشان يهزوا النخلة ما يقدروش لكن هي مجرد ان هي ربنا سبحانه وتعالى اكرمها بهذه الكرامة مجرد ما حطت ايديها على النخلة صارت بين يديها اليم من الزبد كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه آه، برضو مين تاني حصل له كرامات في الأمم السابقة جريج العابد والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم لما آه، جريج العابد لما جاءته أمه فيعني نادت عليه أكثر من مرة فلم يرد عليها فدعت عليه دعوة ألا يموت حتى ينظر إلى وجوه البغايا سبحان الله فتذاكر بنو إسرائيل عبادة هذا الرجل يعملوا إيه فقالوا عايزين واحدة تفتنه فلقوا امرأة جميلة جدا كان الناس يتمثلون بحسنها كان يضرب بها المثل في الحسن والجمال قالوا لها عايزينك عايزينك يعني تفتني جريج قالت لهم خلاص فراحت وتعرضت له فلم يلتفت اليها فمكنت من نفسها رجل راعيا كان يأوي الى صومعة جريج ايه اللي حصل بعد ما حملت وولدت ولدت فقالت لهم ده ابن جريج وقد جاء من الزنا طبعا الناس بيتوقعوا في اي انسان متدين انه يكون على اعلى مستوى اخلاقي وايماني فبالتالي لما بيشوفوا منه اي اي هفوه ولو بسيطه بتبقى عندهم ضخمه جدا فسبحان الله عايزين يكسروا بقى الصومعه بتاعته انزل يا داعر انزل يا فاجر انزل يا كذا انزل يا كذا فقال على رسلكم فنزل ايه في ايه قالوا له زنيت بهذه المراه وقد انجبت منها ايه هذا الولد قال لهم طب اصبروا عليه دخل صلى ركعتين وده درس جليل جدا الانسان يعني حينما يقع في اي شده يست- يعني يستعين بالله سبحانه وتعالى لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه الانسان يستعين بالله سبحانه وتعالى فالمهم فصلى ركعتين واستعان بالله عز وجل فقام بعدها وكلم اين قال اين الغلام الغلام الصغير الطفل اللي اتولد قالوا له فنخسه في بطني نخسه بسيطه كده وقال من ابوك فأنطق الله له هذا الطفل وقال أبي فلان الراعي سبحان الله فدي كانت كرامة لجريج رضي الله عنه وأرضاه مين تاني برضه حدث له كرامات أصحاب الكهف هؤلاء الفتية اللي هم كانوا أبناء علية القوم سبحان الله أول ما حسوا إن القوم بتوعهم على غير طاعة الله بل كانوا على الشرك بالله سبحانه وتعالى اعتذروا كل هذا الفساد وآووا إلى هذا الكهف فأنامهم الله عز وجل أكثر من 300 سنة 309 سنة هجرية سبحان الله قال جل وعلا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة ايه وازدادوا تسعة هم 300 سنة ميلادية و309 هجرية لما تقيس دي تلاقي دي زي دي بالظبط بفضل الله ثم بعد ذلك آه، يعني آه، احياهم الله عز وجل او ايقظهم الله عز وجل مره اخرى بعد 300 سنه نوم سبحان الله وكانت اكرام من الله عز وجل هؤلاء الفتيه. مين تاني ودي اخر حاجه الغلام في قصه اصحاب الاخدود. فاكرين لما الملك لقى الناس كلهم قالوا امنا بالله رب الغلام امنا بالله رب الغلام قال خلاص فخد لهم الاخاديد وكله واقف عند الاخاديد اللي متولعه نار ها هتؤمن هتكفر ولا لا؟ اللي هيكفر واخد بالك هيرجع تاني ايه يبقى سليم واللي هيفضل على ايمانه هيترمي فين في النار بفضل الله الشعب كله ثبت على ايمانه بفضل الله عز وجل وكلهم اترموا في النار سبحان الله فجت اخر واحده امراه كانت ترضع طفلا صغيرا فكانها تقاعست يعني سبحان الله أنا ازاي قال من نفسه معايا طفل صغير بيرضع فانطق الله لها هذا الطفل فقال يا امه اثبتي فانك على الحق شوف سبحان الله فدي كرامات حدثت آه، يعني ولو اردنا ان نستطرد في الامثله فالامثله كثيره جدا. طيب الوقفه الثالثه ايه هي بقى الحكم والمصالح من كرامات الاولياء؟ ليه يبقى في كرامات الاولياء؟ ما كانت ممكن المساله تمشي كده من غير لا كرامات ولا اي حاجه. اقول لك لثلاث اسباب. السبب الاولاني ان الكرامه انها كالمعجزه. تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الخالق جل وعلا وأنه فعال لما يريد واخد بالك المسألة دي تزود الناس إيمان لأن ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد وتريهم كمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى الحاجة الثانية أن وقوع الكرامات ديت في حد ذاتها هي في الحقيقة معجزة للأنبياء ليه؟ لأن هي الكرامات دي ما حصلتش لهؤلاء الأولياء إلا ببركة اتباعهم للأنبياء يعني أي واحد من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدثت له كرامة فلا تكون هذه الكرامة إلا ببركة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم ثالث حاجة إن الكرامات هي البشرى العاجلة التي عجلها الله عز وجل لأوليائه في الدنيا قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة خدت بالك بديء بشرى عاجلة لهذا المؤمن في الدنيا ولم تزل الكرامات موجودة لحد يومنا هذا سبحان الله لكن خد بالك من حاجة بقى يجب أن تحذر مما يفعله المشعوذون والدجالون من دخولهم بقى في النار وان هم يمسكوا التعابين ويخبروا ببعض الغيبيات هؤلاء دجالون يستعينون بالجن من دون الله عز وجل خدت بالك طيب الوقفه الرابعه اننا ان كنا نتكلم عن كرامات الاولياء طيب اعلى طبقه بقى في الاولياء بقى مين هم اصحاب سيد الاتقياء صلى الله عليه وسلم وكرامات الصحابه كلها ثابته وحقيقيه ونحن نعلم جميعا طبعا قدر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكفي حسبهم أن الله عز وجل هو الذي زكاهم فقال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فالآية دي أو الآية دي إن كان للأمة كلها لكن المخاطبون بها ابتداء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال جل وعلا عن أصحاب النبي أيضا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يبقى والذين اتبعوهم بإحسان ممكن أنا وأنت نخش فيها بقى بفضل الله عز وجل يبقى الباب لسه مفتوح اهو ولذلك في الآية اللي قبلها إيه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه والباب لسه مفتوح ومنهم من ينتظر. شوف الآية اللي بعدها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وبعدين الباب مفتوح اهو والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وفوق ده كله بقى وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفوق ده كله زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والحديث الثاني أيضا في البخاري ومسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف وسط الصحابة فمر بجنازة أمام النبي وأصحابه فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال النبي وجبت وجبت وجبت ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا فقال النبي وجبت وجبت فقال له عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما وجبت قال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض حديث ثالث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام نظر إلى السماء فقال النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون وما أجمل من أن نسمع ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شوف سيدنا ابن مسعود بيقول إيه كما عند أحمد بسند صحيح يقول ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آخر وقفة اللي هي الوقفة الخامسة إن أي إنسان في الدنيا بيتمنى إنه يحصل له كرامة صح ولا لأ كتير من الناس يقول لك يا ريت نفسي كده يحصل لي كرامة كده أطير في الهواء يحصل لي مش عارف إيه يعني المهم إيه يعني عايز بس يبقى إيه يعني الناس تعرف إن هو ليه كرامات وحركات كده المهم سبحان الله لكن اسمع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة ليه كلمة يعني والله العظيم يعني أغلى من الذهب يقول الإمام أعظم الكرامة لزوم الاستقامة يا سلام كلمة دي لوحدها يتعمل فيها مجلدات يعني أعظم كرامة في هذا الزمان اللي أنت عايش فيه الآن الذي تكثر فيه الفتن إنك تستقيم على طاعة الله عز وجل حتى تلقاه وما أجمل ما قاله أحد آبائنا الأفاضل مرة كنت واقف معاه فبيقول لي شايف اللحية اللي على وشي دي قلت له أيوة قال لي دي على وشي بقالها خمسين سنة قلت له والله دي كرامة خدت بالك فعلا أعظم كرامة لزوم الاستقامة ربنا يحفظنا وإياكم ويرزقنا وإياكم الكرامة الحقيقية اللي هي الاستقامة بين يدي الله عز وجل والاستقامة على منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا بقى نتعايش بقلوبنا مع باقة عطرة من كرامات الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وليس ذلك على سبيل يعني القصص والحكاوى لكن عايزين نعرف بس قد ايه ان اي انسان في الدنيا لما يطيع ربنا ويمشي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكيد ربنا هيكرمه وهيثبته باشياء وهيديله بشريات تثبته وتعرفه ان هو ماشي على طريق الحق سبحان الله طيب اول حاجه حديث رواه احمد والحاكم بسند صحيح انه قيل لابي بكر الصديق وعلي بن ابي طالب رضي الله عن ابي بكر وعن علي قيل لهما يوم بدر مع واحد منكما جبريل ومع الاخر ميكائيل كان واحد منهم جبريل بيدافع عنه والثاني ميكائيل بيدافع عنه وده ثابت بحديث رواه احمد والحاكم بسند صحيح سيدنا عمر بن الخطاب هنقف معاه وقفه طويله شويه لان الحقيقه حصلت له حاجات كتيره جدا ويكفيه يعني انا بعتبر دي اعظم كرامه من الكرامات الحسيه اللي حصلت لسيدنا عمر انا بعتبر تزكيه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر انا بعتبرها اعظم كرامه يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح لو كان من بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب شوف اللفظ واضح بيقول لك كان في نبي بعدي ما كانش هيكون حد ابدا الا عمر بن الخطاب حديث ثاني رواه احمد والترمذي ايضا بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى جعل الحق على قلب ولسان عمر يا سلام ربنا أجرى الحق على قلب ولسان سيدنا عمر من ضمن الكرامات بقى الحسية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قصر عمر بن الخطاب في الجنة حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيتني في الجنة يعني الكلام ده فين رؤية منامية وكما قال ابن عباس ورؤيا الأنبياء وحي خد بالك لأن سيدنا إبراهيم لما هم بذبح سيدنا اسماعيل راح يذبحه ليه؟ شاف رؤيا هل جاله الامر صراحة كده ابدا قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى خدت بالك يبقى مجرد رؤيا شافها لكن كما قال ابن عباس ورؤيا الانبياء وحي من الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بينما انا نائم اذ رايتني في الجنه فاذا امراه تتوضا الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر بن الخطاب قال فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقال أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كرامة بقى أنا بعتبرها برضو من الكرامات العالية جدا لسيدنا عمر اللي هي بيسموها موافقات عمر لربه جل وعلا حديث البخاري يقول عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث خد بالك شوف بقى كمال الأدب يا سلام ما هو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك من كلمة وافقت ربي الأصل كما قال الحافظ ابن حجر الأصل إنها إيه وافقني ربي مش وافقت ربي لكنه من كمال أدبي خدت بالك استعمل سياق الأدب مع الله عز وجل إن هو إيه وافقت ربي ما قالش وافقني ربي قال وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزل قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى موافقة لقول عمر الحاجة الثانية آية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنهن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب أيضا بناء على إيه؟ على يعني تأييدا لقول عمر رضي الله عنه وارضاه. والحاجة الثالثة واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن ده كلام سيدنا عمر فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية موافقة لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حقيقة آيات كثيرة جدا نزلت موافقة لرأي سيدنا عمر بن الخطاب وأظن دي من أعظم الكرامات التي أكرم الله عز وجل بها سيدنا عمر بن الخطاب في من ضمن برضه الكرامات كرامتين كده نختم بيهم سيدنا عمر في قصة جميلة جدا أنه أرسل جيش والجيش ده كان على يعني بعد شهر كامل من يعني من المدينة المنورة سبحان الله سيدنا عمر واقف على المنبر بيخطب يوم الجمعة فجأة لقى نفسه من غير كده يعني ايه يعني عمال بيخطب بيتكلم في موضوع معين وفجأة لقى نفسه بيستدير كده ناحية ال- اليسار وبيقول ايه يا سارية الجبل يا سارية الجبل الراجل اللي هو كان سيدنا عمر مأمره على الجيش كان اسمه سارية سيدنا عمر بيقول له يا سارية الجبل يعني ايه تحصن بالجبل قعد شهر يا جماعة رجع سيدنا سارية ومعاه الجيش فسألهم سيدنا عمر ماذا صنعتم قالوا والله زلنا شر هزيمة إلى أن سمعنا صوتا والله يشبه صوتك يا أمير المؤمنين في وقت صلاة الجمعة وهو يقول يا سارية الجبل قال فتحصنا بالجبل وجعلنا الجبل في ظهرنا فهزمنا أعداء الله عز وجل بإذن الله جل وعلا فقال أحد الصحابة هو والله عمر امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه دي كانت كرامه عظيمه جدا لسيدنا عمر من ضمن الكرامات الاخيره لسيدنا عمر ان سيدنا عمرو بن العاص لما فتح بلاد مصر فكان لاهل مصر في الوقت ده عاده غريبه جدا كانوا بيجوا في شهر بقونه شهر من اشهر العجم كانوا يجيبوا بنت كده جميله جدا اجمل بنت ويحطوا عليها ذهب آه، من اجمل انواع الحلي والمجوهرات ويشتروها من اهلها مثلا ثمنها كام آه، مليون جنيه مليون جنيه آه، 10000 اللي عايزينه لحد ما يرضوهم يعني ويغرقوها ذهب من فوق لتحت وياخدوها ويرموها في النيل ليه هيموتوها يعني عشان يرضوا النيل او يسترضوا النيل يطلبوا منه الرضا عشان يفيض عليهم من الماء ودي كانت طبعا عاده شركيه فلما قالوا لسيدنا عمرو بن العاص الكلام ده قال لهم لا ان هذا لا يكون في دين الله عز وجل وان الاسلام يجب ما قبله ولكن انتظروا فبعث رساله عاجله الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب قال له حصل كذا وانا قلت لهم كذا فعمر بن الخطاب أم كاتب له لقد أحسنت يا عمرو وإن الإسلام يجب ما قبله وإن هذا لا يكون في دين الله عز وجل فإذا وصلتك رسالتي ستجد معها بطاقة خدت بالك فألقها فين؟ في النيل بس مجرد ما توصلك خد البطاقة الصغيرة دي زي الكارت كده وارميه في النيل فوصلت الرسالة لعمرو بن العاص فوجد مكتوب في البطاقة دي أو في الرسالة الصغيرة إيه؟ من عمر بن الخطاب أو من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر يا سلام سيدنا عمر بيكلم النيل اه بيكلم النيل هو النيل بيحس اه بيحس ازاي بيحس ربنا قال كده وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم خدت بالك ربنا قال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين ربنا سبحانه وتعالى قال الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء البطاقة مكتوب فيها إيه؟ من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري كنت أنت يعني اللي بت يعني إيه يعني آه، بتجري كده وبتجيب لنا المية كده من جدعنتك أنت مش عايزينها منك وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأله جل وعلا أن يجريك كان أهل مصر في اللحظة دي يا جماعة كان كل واحد خلاص مجهز المخلة بتاعته وتاني يوم الصبح جاهزين إن هم يرحلوا عن أرض مصر شاء المولى عز وجل سيدنا عمرو بن العاص يرمي البطاقة في النيل بالليل يصبح الصبح يلاقوا النيل ارتفع 16 متر سبحان الله وكشف الله عادة السوء عن أهل مصر إلى يومنا هذا بفضل الله عز وجل. تعال ننتقل لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. هل تتخيل إن في إنسان على وجه الأرض ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى هي اللي تستحي منه؟ أهو ده حصل لسيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا كان متكئا وكان كاشفا عن ساقيه في بيت أم عائشة. فاستأذن عليه أبو بكر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحرك. كلموا سيدنا ابو بكر ومشي وبعد كده استاذن عمر فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحرك ايضا فلما استاذن عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم على رزقكم ثم قام فسوى ثوبه وجلس واعتدل فدخل عثمان فكلمه ثم ثم انطلق فامنا عائشه استغربت قالت له يا رسول الله دخل ابو بكر وعمر فلم تهتم لهما فلما اراد ان يستاذن عثمان جلست وسويت ثيابك وفعلت وفعلت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألا أستحيي من رجل تستحيي منه ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى فالملائكة كانت بتستحي من سيدنا عثمان بالفعل تعال نشوف سيدنا طلحة بن عبيد الله سيدنا طلحة بن عبيد الله كان ليه طبعا موقف تاريخي ما حدش يقدر ينساه أبدا في يوم أحد فاكرين لما الرومان عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل فانقض خالد بن الوليد وكان ساعتها خالد كان لسه مشرك فانقض خالد بن الوليد ومن معه على أصحاب النبي وقتلوا سبعين من خيرة الصحابة ثم أرادوا بعد ذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل يا جماعة النبي راح منادي على الصحابة اجتمع له تسعة سبعة من الأنصار واثنين من المهاجرين اللي هم طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص فقال النبي والحديث رواه مسلم قال من للقوم وهو رفيقي في الجنة مين يقاتل بقى الجيش ده كله وهو يبقى معايا في الجنة السبعة من الأنصار كل واحد منهم يخش يقاتل الجيش يتقتل لحد لما اتقتل السبعة كان آخرهم يا جماعة عمارة ابن يزيد ابن السكن لما اتقتل سبحان الله ده مشهد مؤثر جدا فضل يزحف على ايديه ورجليه لحد ما حط خده على قدم النبي ثم مات كأنه بيقول للنبي أنا معاك يا رسول الله وتبعك أنا وراك لحد آخر قطرة في دمائي يا سلام لحد آخر نفس في عمري هي دي المحبة الحقيقية اللي كانت من أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم المهم ثم نظر النبي إلى صاحبيه لسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وقال ما أنصفنا أصحابنا فلما تقدم المشركون مرة أخرى قال من للقوم فتقدم سعد فنفل النبي كنانته الكنانة اللي فيها إيه المكان اللي بيتحط فيه السهام وأعطى السهام كلها لسعد بن أبي وقاص وقال ارمي سعد في ذاك أبي وأمي يا سلام بعدها الجيش تاني اجتمع على النبي ما هي السهام خلصت مع سعد فقال النبي من للقوم فقال طلحة بن عبيد الله أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم سيدنا طلحة قعد يقاتل يا جماعة جيش كامل لو سيدنا طلحة فر في الوقت ده معذور ولا مش معذور جيش كامل يا جماعة جيش مشركين كامل بيقاتلوا واحد بس سيدنا طلحة دخل يقاتل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أول دخلة قدام المشركين ضربوه ضربة بالسيف طيروا له صوابعه الأربعة فقال طلحة هس من شدة الألم فقال النبي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك يا سلام وفي رواية عند أحمد بسند صحيح قال له صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا سيدنا أبو بكر بقى كما عند البخاري لما كان يذكر أمامه غزوة أحد يقول كان هذا اليوم كله لطلحة بن عبيد الله سيدنا طلحة يدافع عن النبي النبي كان تعبان جدا فكان يسيب النبي جالس على الأرض يخش يقاتل يرجع يشيل النبي ويرجع بظهره أول ما المشركين يقربوا يحط النبي تعالى على الأرض لحد ما وصل لصخرة عالية مش قادر يشيل النبي لأن سيدنا طلحة في اللحظة دي يا جماعة كان انضرب 39 ضربة بالسيف حد متخيل واحد ينضرب 39 ضربة بالسيف لحد ما ايد من ايدينه اتشلت بعد كده اصبح ما يقدرش يتحركها بالمره دفاعا عن النبي عليه السلام فلما وصل الى الصخره مش قادر يشيل النبي فافاق النبي وقام وصعد على الصخره وقال كلمته الشهيره كما عند الترمذي بسند صحيح قال اوجب طلحه اللهم أوجب لطلحة الجنة فكان من العشرة الذين بشروا بالجنة يا سلام رواية جميلة أيضا عند الترمذي بسنة صحيح واحد من الأعراب وكان الأعراب دايما يجوا يسألوا النبي أسئلة كده يعني الصحابة كانوا بيستفيدوا منها الأعراب كانوا بيسألوا على سجيتهم كده فقال يا رسول الله من الذين يعنيهم الله عز وجل بقوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه النبي ما ردش عليه شويتين دقايق وداخل طلحة بن عبيد الله من باب المسجد فلما رآه النبي قال من السائل عن تلك الآية الأعرابي قال له أنا يا رسول الله قال هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وفي رواية هذا ممن قضى نحبه يا سلام شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة بن عبيد الله بعد الموقف ده بالله عليك شوف بقى ربنا بيكرم سيدنا طلحة بإيه بقى أنت بتحافظ على النبي وإحنا هنحافظ عليك يا سلام والجزاء من جنس العمل حديث يعني او قصه جميله جدا عن المسند بن سعيد انه قال ان في واحد رجل شاف رؤيه في المنام وفي روايه ثانيه ان عائشه بنت سيدنا طلحه هي اللي شافت الرؤيه دي شافت ان ابوها جالها في المنام قال لها يا عائشه حوليني من هذا المكان يعني من القبر ده فان النز قد اذاني ايه النز النز هو الرطوبه او الميه يعني القبر كترت فيه الرطوبة أو المية فهو يعني زي ما تقول إيه بيقول لها إن النزة إيه قد آذاني فحوليني من المكان ده فراحت مع بعض الرجال من محارمها وضربوا خيمة بجوار القبر لحد ما فحتوا القبر كله وخلصوا تمام وراح ناقلين المكان الثاني الكرامة هنا فين بقى ان هم لما طلعوا سيدنا طلحة كان عدى على دفنه 39 سنة يعني الكلام ده بعد موته قد ايه ب 39 سنة لقوا جسمه زي ما هو يوم ما دفن بس يعني في حاجة واحدة بس هي اللي اتغيرت بعض الشعيرات اللي في لحيته ابيضت بعض الشعيرات البسيطة مش قد ايه وسبحان الله والجسم كله زي ما هو واللحيه زي ما هي كل حاجه زي ما هي يوم اندفن من حفظ الله حفظه الله عز وجل يحفظ الله يحفظ كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف سيدنا سعد بن ابي وقاص سيدنا سعد بن ابي وقاص اللي وقف برضه يدافع عن النبي في غزوه احد سبحان الله في معركه القادسيه سبحان الله في معركه القادسيه الفرس سيدنا سعد راح يقاتل مين الفرس طيب الفرس معاهم سفن كتيره جدا عدوا في نهر دجله وراحوا الناحيه الثانيه بالسفن المسلمين معهمش سفن عددهم قد ايه 10000 واحد طب يعملوا ايه لو رجعوا معذورين معاش سفن وكنا عايزين نقاتلهم وهم عدوا هنعمل ايه نرجع بقى لا سيدنا سعد وقف وبلسان اليقين والثقة والتوكل على الله عز وجل قال أيها الناس إني عزمت على أمر قالوا على أي شيء عزمت عزم الله لك على الرزق قال عزمت على أن أعبر النهر بالخير يا سلام زي ما قلت لك قبل كده لو كان بقى طبعا في الزمن بتاعنا ده طب جزاك الله خير الف سلامه بقى ما تنساش ها؟ مسجات كده على الموبايل الله يبارك فيك طمنا عليك يعني سبحان الله لا شوف بقى اليقين بقى والتوكل قال له ونحن معك ان شاء الله يا سلام يعني سبحان الله لو كان دلوقتي قدام قلت لك ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يا عم هنموت نفسنا ليه؟ حد يركب خيل ويعدي على على سبحان الله شوف بقى يقين الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم قال الراوي فعبروا النهر بالخيل وكانوا يتحدثون في النهر كما كانوا يتحدثون في البر فلما رآهم قائد جيوش الفرس قال والله ما تقاتلون إلا الجن ده مش ممكن يكونوا بني ادمين لا سبحان الله والله ما تقاتلون الانس انما تقاتلون الجن فالقى الله الرعب في قلوب الفرس فكان النصر في معركه القادسيه باذن الله جل وعلا ننتقل للكرامه اللي بعدها الحقيقه يعني انا انا عمال بحكي لك قصص كثيره بس عشان تعرف قد ايه الجيل ده كان جيل فريد قد ايه الجيل ده لما فعلا يعني حققوا الايمان الحقيقي والتوكل والثقة واليقين لله عز وجل أو في الله عز وجل اليقين بالله عز وجل سبحان الله هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى أعلى قدرهم دنيا وآخرة كفاية بس ده كفاية عليهم قول المولى عز وجل رضي الله عنهم وبعدين ورضوا عنه رضوا عنه طب ده لو الدنيا كلها لو الدنيا كلها رضيت عن الله عز وجل لا يزيد ذلك في ملك الله شيئا ولو الدنيا كلها لم ترضى عن الله عز وجل لا ينقص ذلك من ملك الله شيء ربنا اللي قال كده يا جماعه حديث رواه مسلم حديث قدسي يقول جل وعلا لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا ومع ذلك سبحانه وتعالى لأنه ودود يا جماعة ودود سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى فبيقول إيه؟ بيقول يعني رضي الله عنهم ورضوا ورضوا عنه يا سلام شوف بقى سيدنا سعد بن معاذ يعني ننتقل بقى للكرامة التي بعدها إليها لسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه الحقيقة سيدنا سعد بن معاذ بالذات كانت الكرامة بتاعته أعجب من الخيال هل تتخيل أن بني آدم يعيش على وجه الأرض يهتز لموته عرش الرحمن سبحانه وتعالى أنا عايز بس أقول لك حديث بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة يعني السماوات دي كلها والأرضين دي كلها وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة تخيل السماوات دي قد إيه انت متخيل يعني شوف لما تسمع مثلا لما تعرف ان سيدنا جبريل بس لوحده امير الملائكه وامين الوحي عليه السلام سيدنا جبريل لوحده له 600 جناح قال بقرى قوم لوط خمس محافظات ليقول قوم سدوم قلبها كلها بجناح واحد سيدنا جبريل لوحده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي باسناد حسن يقول إني أرى ما لا ترون أطت السماء يعني أنت السماء وحق لها أن طائت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع تخيل كل السماء اللي مليانة ملائكة والنبي عليه السلام يقول كما عند مسلم أيضا عن السماء السبعة بس يقول إنه لا يدخل البيت المعمور البيت المعمور ده قبلة أهل السماء السبعة إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة يعني منذ خلق الملائكة وده كان إيه قبل خلق سيدنا آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة كل يوم سبعين ألف ملك يخشوا البيت المعمور ويخرجوا ما يرجعوش تاني تاني يوم غيرهم سبعين ألف غيرهم وهكذا إلى قيام الساعة كم عدد الملائكة بتاعت السماء السبعة طب كم عدد ملائكة السماوات السبع أهل السماوات السبع كلها والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة زي خاتم اترمى الصحراء ماذا يمثل لا شيء طيب وما الكرسي خد بالك وما الكرسي بالنسبة للعرش وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة والرحمن على العرش استوى تخيل بقى لما عبد من عباد الله عرش الرحمن سبحانه وتعالى يهتز الموت يا سلام ما تستغربش ده الإنسان لو أطاع ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يسخر له الكون ده كله وكلمة اهتزاز عرش الرحمن لموت سعد يوضحها الإمام النووي رحمه الله رحمة الله سعد فيقول أي اهتز فرحا بقدوم روح سعد لما قدم من أعمال جليلة لخدمة دين الله جل وعلا حديث الحياة في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ طب تعالوا نذكر موقفين بس من موقف سيدنا سعد وتشوف قد ايه الانسان ده يعني يستحق ان ربنا يكرمه بكرامه لكن ربنا سبحانه وتعالى اجزل له العطاء سيدنا سعد لو تفتكروا بس بعض المواقف فيه انا هذكر بس بعض المواقف اليسيره جدا. سيدنا سعد لو تفتكر لما النبي عليه الصلاه والسلام بعد بيعه العقبه الاولى ارسل مصعب بن عمير الى المدينه يدعو الى الله عز وجل. كان من ضمن اللي اسلموا على يديه سعد بن معاذ. عمل ايه سعد بن معاذ في اليوم ده؟ آه والحديث رواه ابن هشام بسبب الحسن. ذهب في يعني في التو واللحظه في نفس الليله اللي اسلم فيها وذهب ينادي على قبيلته اللي هي بني عبد الاشهل. قال يا بني عبد الاشهل قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم وده من فقه الداعية ان هو يركز على انه يكون يكون ليه قدر عند الناس عشان يقدر يدعوهم الى الله عز وجل يعني لازم توصل لقلوب الناس عشان تقدر ان هم يستجيبوا لدعوته سبحان الله قال ماذا تعلمون فيكم قالوا سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا نقيبا يعني انت اللي فينا فقال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا يعني الإسلام في المدينة المنورة كان بدايته الحقيقية فعلا بإسلام سعد بن معاذ لأن العدد الكبير اللي أسلم ده بفضل الله اشتغلوا بقى دعاة كلهم بفضل الله عز وجل الموقف الثاني دي في غزوة بدر النبي في باعة العقبة الثانية خد العهد على الانصار والحديث عند احمد والحاكم بسند صحيح خد عليهم البيعه ان هم ينصروه فين؟ داخل اسوار المدينه المنوره طب غزوة بدر فين؟ خارج أسوار المدينة المنورة. عدد الأنصار في غزوة بدر ضعف عدد المهاجرين. يعني أعباء الجهاد كله يكون على مين؟ على الأنصار. والنبي ما خدش عليهم العهد، لكن خد بالك من نقطة، هو النبي لو قال للأنصار خشوا وقاتلوا، حد يقول لأ؟ طبعا ما حدش هي... هيعصي أمر النبي، لكن النبي عايزهم يحتفلوا. فالنبي قال إيه؟ أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر وعمر والمقداد فتكلموا وأحسنوا. والثلاثة من المهاجرين النبي عايز الأنصار فقال أشيروا علي أيها الناس ففطن لذلك صديق الأنصار سعد بن معاذ فقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله قال أجل فقال سعد واسمع لكلام سعد فقال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أراك الله فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله يا رسول الله الرواية الثانية بيقول إيه؟ بيقولوا لكأنك ترى يا رسول الله أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فض عن حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فسر بنا على بركة الله يا رسول الله فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين والذي بعثني بالحق إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا هنا يتقتل أبو جهل يتقتل هنا هنا يتقتل فلان يتقتل هنا في نفس المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الثالث الأخير لما يهود بني قريظة واليهود هم اليهود لما خانوا العهد مع النبي في غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق وحبوا يفتحوا الأبواب الخلفية لقريش وغطفان والناس دي كلها عشان يخشوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقضوا على الدولة الإسلامية فالنبي صلى الله عليه وسلم حب بقى إن هو إيه؟ إن هو يقتص منهم ويحكم فيهم فبعد ما رحل هؤلاء الأحزاب عن المدينة المنورة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ليحكم في يهود بني قريظه. اختار النبي مين بقى يا جماعه؟ اختار النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد بن معاذ، طب ليه؟ عشان يورينا صوره عاليه جدا من صور الولاء والبراء. سيدنا سعد بن معاذ في الجاهليه قبل الاسلام كان من احب الناس الى يهود بني قريظه. كان كل يوم يروح يسهر معاهم. طب لما يجي بقى النبي يحكمه فيهم اه يوريهم بقى ان ايه؟ ان طالما في اسلام يبقى في مفصله بين الشرك وبين الاسلام والايمان خدت بالك فدخل بقى سيدنا سعد ومعاذ هيحكم في مين في يهود بني قريظه فاول ما شافوه قالوا ايه يا ابا عمرو اللي يكون سعد بن معاذ ندماؤك بقى واصحابك وحبايبك بقى خد بالك مننا يعني فدخل سعد بن معاذ وقال لقد ان لسعد بن معاذ ان يقول كلمه الحق لا يخشى في الله لومه لائم فقال النبي احكم فيهم يا سعد قال احكم فيهم يا رسول الله قال اجل فقال فاني احكم فيهم ان تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات يا سلام وينفجر الجرح بتاع سيدنا سعد بن معاذ في اللحظة دي خد بالك الجرح اللي هو اتجرحه فين في غزوة الخندق سبحان الله سعد بن معاذ بيموت في اللحظة دي يوم ينزل سيدنا جبريل من فوق السبع سماوات يقول يا رسول الله من الذي مات من أصحابك قال سعد بن معاذ قال لقد اهتز عرش الرحمن لموتي فقال النبي كما في الصحيحين اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ده في روايتين كمان أجمل من بعض الإصحاب ما صلى صلى الله عليه وسلم رواية عند الحاكم بسند صحيح سعد بن معاذ أول ما مات صاحت أمه أطلقت صوتها حزنا عليه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سعد ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه خد بالك ضحك المولى عز وجل ثابت يعني المولى عز وجل يضحك لكنه ضحك يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقد ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن المولى عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المولى إذا ضحك لعبد من عباده فلا حساب عليه يوم القيامة يعني يدخل الجنة بغير حساب وذكرنا هذا الموضوع في الدرس بتاع ثلاثة يضحك الله عز وجل إليهم سبحان الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سعد ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه لا ده في كرامة ثالثة كمان فوق ده كله أي نعم رواية عند ابن سعد بإسناد حسن ان الصحابه لما شالوا جنازه سيدنا سعد ولما تقرا في سيره سيدنا سعد بن معاذ تعرف ان جسمه كان كبير جدا ما شاء الله كان ضخم يعني فلما شالوها لقوها يعني اخف جنازه شالوها فقال يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد فقال لهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما الذي يمنعها أن تخف وقد حملها معكم سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم إيه رأيك في الكرامة دي كل ده يديك مؤشر جميل قوي ان كل ما تتجرد لله عز وجل وتخلي حياتك كلها لوجه الله سبحانه وتعالى وتخلص النية لله ربنا هيكرمك بأشياء كثيرة جدا ولا تنتظر الكرامات اللي احنا بنحكيها دي لكن كل ما في الأمر يكفيك قول الإمام ابن تيمية أعظم الكرامة لزوم الاستقامة كفاية ان انت لما تكون مستقيم على امر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرف ان هو ده قدرك عند الله كما قال احد السلف اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما قامك تعال نشوف سيدنا بلال سيدنا بلال من ضمن اربعة الاربعة دول يا جماعة كل البشرية بيشتاقوا للجنة انما الاربعة دول الجنة هي اللي بتشتاق لهم يا سلام اي نعم حديث رواه الترمذي اسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاث علي وعمار وسلمان الرواية الثانية عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتاقت الجنة إلى ثلاثة علي وعمار وبلال يبقى بالجمع بين الروايتين يبقى علي وعمار وسلمان وبلال إلا أربعة الجنة مشتاقة لهم يعني عمرك تتخيل إن واحد عايش على وجه الأرض وهو عارف إن الجنة مشتاقة له يا سلام بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت نعل سيدنا بلال في الجنة والحديث عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك في الجنة فقال بلال والله يا رسول الله ما تطهرت طهورا في ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما قدر لي يا سلام اتوضى أحمد صلى ركعتين كتير مش كتير وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الكرامات ما كانتش بس للرجال فقط يا جماعة كانت أيضا للنساء ونذكر بس كم مثل كده للنساء كان في واحدة من الصحابيات اسمها زنيرة رضي الله عنها وأرضاها كان المشركين يا جماعة كانوا بيعذبوا المسلمين عذاب شديد جدا كان من ضمن جملة العذاب إنه كانوا يجيبوا المرأة المسلمة ويحطوا عليها مكاوي الحديد ويسيبوها الاطفال يقعدوا يلعبوا في عينيها لحد ما ايه يسببوا لها العمى في عينيها ربنا عافينا عافيك مين اللي تعرض لكده زنيره اللي هي جاريه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الكلام ده كان قبل اسلام سيدنا عمر سبحان الله فضلوا يعذبوا فيها لحد ما ذهب بصرها فقال المشركون ما اصاب بصرها الا اللات والعزى اللات والعزى هم الايه هم اللي خلوها تعمل فقالت لهم لا والله والله ما تدري اللات ولا العزى من يعبدهما ولكن هذا أمر من السماء والله قادر على أن يرد علي بصري أنه قادر طبعا فدعت وتوجهت إلى الله عز وجل أن يرد عليها بصرها فرد الله عز وجل عليها بصرها فقالت قريش هذا أيضا من سحر محمد صلى الله عليه وسلم فاشتراها بعد ذلك أبو بكر وأعتقها لوجه الله سبحانه وتعالى أم شريك أم شريك أيضا كانت يعني لما وقع الإسلام في قلبها فأسلمت فكانت داعية إلى الله عز وجل تدخل بيوت إيه آه، نساء المسلمين أو, أو نساء المشركين عفوا وتدعوهم إلى الله عز وجل فأسلم عدد كبير من النساء على يدي أم شريك المشركين عرفوا بالموضوع ده فقالوا لها لولا ال- ال- القبيله بتاعتك ناس يعني بتحبهم وكده لكنا فعلنا بك كذا وكذا وكذا لكن عموما هنردك للقبيله بتاعتك فحملوها على بعير البعير طبعا تعرفين ليه سلم كده صعب جدا فحطوها على البعير من غير ما يحطوا اي غطاء على البعير طبعا وضع مؤلم جدا لا يتحمله اي انسان فالمهم عذبوها عذاب شديد جدا لدرجه ان هم فضلوا سايبينها ثلاث ايام من غير لا اكل ولا شرب ولما كانوا يعوزوا يستريحوا يربطوا الجمل بتاعها او البعير بتاعها في مكان ويسيبوها يقعدوا على جنب يستريحوا ياكلوا ويناموا ويسيبوها فمره من المرات عملوا كده فكانت قد بلغ بها الجهد مبلغا تعبت جدا فقالت فاحسست باثر شيء بارد وقع علي من السماء فتناولته هي مغمضه كده وتعبانه فلقت ايه دلو ميه دلو ماء جردل صندوق كده فشربت ثم رفع ثم عاد فشربت ثم رفع ثلاث مرات في المره الاخيره راحت واخده الباقي راحت ايه دلقاه على راسها وجسمها فلما جم بعد ما خلصوا بقى هم بقى الاستراحه بتاعتهم جم عايزين يمشوا فلقوا جسمها متغرق ميه ولقوا شاربه وفي حاله صحيه يعني ما شاء الله مبسوطه قال له بس اكيد انت فكيت الرباط بتاعك ونزلت شربت منين؟ من الاسقيه بتاعتنا قالت لهم والله ما فعلت شيئا من ذلك ازاي؟ قالت لهم والله ابدا ما سقاني الا الله عز وجل بامر من عندي سبحانه وتعالى فنظروا الى الماء الذي يحملونه فوجدوه كما هو فقالوا لئن كانت صادقة فدينها خير من ديننا فبصوا الأول زي ما هي فأسلموا جميعا لساعتهم على يدي هذه المرأة المباركة اللي هي أم شريح ودي كانت كرامة أكرم الله عز وجل بها هذه المرأة آه، ننظر أيضا إلى سفينة سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم آه، وسمي بسفينة كان ليها برضه كان ليها قصة جميلة جدا في إحدى الغزوات آه، الصحابة تعبوا من شيل ال- المتاع بتاع من المخالي يعني تمام فيعملوا إيه فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قد تعبنا فنادى واحد من كان مولى عنده يعمل عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان ليه اسم ثاني لا اذكره لكن سمي بعد ذلك بسفينه فقال ابسط يديك فستكون سفينة بإذن الله جل وعلا فبسط يديه والصحابة راحوا حاطين الأمتعة بتاعتهم كلها فوق إيديه فحملها وصار بها فقال سفينة فوالله بعد أن دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم لو وضعوا ناقتين على كتفي ما شعرت بتعب أبدا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سفينة ده حصل له موقف عجيب جدا كان راكب سفينه يعني السفينه كان راكب سفينه المهم ايه فكانوا ماشيين في البحر يعني فسبحان الله فانكسرت السفينه طبعا اللي تحت فالمهم يعني فكل الناس غرقوا ما عدا هو تعلق جروح خشب فلما تعلق جروح خشب فضل معاه لحد ما وصل فين للشط اول ما وصل للشط لقى قدامه ايه اسد سبحان الله والقصه رواها الحاكم والطبراني بسند صحيح فلقى أسد قدامه قال فخفت منه لكن خوفي من الله كان أكبر فلما تقدمت وجدت الأسد ينظر إلي ثم يذهب يعني كأنه بيقول له إيه تعالى ورايا ففضل ماشي ورا الأسد ماشي ورا الأسد لحد ما وصل إيه لمكان كده فرأى دخان طالع من إيه من خيمة فعرف إن في ناس عايشين في المكان ده قال فنظرت إلى الأسد فإذا الدموع فإذا بالدموع تملأ عينيه وكأنه حزين لفراقه يا سلام يبقى إيه احفظ الله احفظ الله يحفظك زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم احنا خلاص فاضل لنا امثله بسيطه بس يعني ايه يعني انا بحب اذكر لك بس قد ايه الجيل ده كان غالي عند ربنا ما هو ربنا ما بيكرمش الا اللي بيحبه خد بالك من النقطه دي ربنا لما يكرمك يبقى اكيد بيحبك ولما يخليك تستقيم على طاعته اكيد انت غالي عنده ولو انت مش غالي عنده هيخلي بينك وبين نفسك والنفس ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي تلاقي نفسك انت قاعد في المسجد بتسمع غيرك قاعد على القهوه وغيرك تانيين قاعدين في الخمارات وغيرك قاعدين في السينما والمسرح فهو ده مقامك عند ربنا لو انت تعرف مين اللي جابك هنا مش انت ربنا هو اللي اقامك في هذا المكان سبحانه وتعالى وده من كرامتك عند ربنا سبحانه وتعالى ومن غلاوتك عنده سبحانه وتعالى زينب بنت جحش اللي هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي حب يحطم الفوارق الطبقية حب يتجوزها طبعا هي ما شاء الله كانت جميلة وحسيبة ونسيبة وغنية كانت ما شاء الله وقرشية فما كانش أي حد يتجوزها بقى لا ده لازم يعني إيه زيجة يعني فالمهم أراد النبي أن يزوجها من مولى من الموالي اللي هو مين؟ زيد بن حارثة فرفضت في بداية الأمر فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فكانوا واقفين عند الحق قالت له يا رسول الله أترضاه لي زوجا قال لها أجل قالت له خلاص إذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم تزوج زيد بن حارثة وحدث بينهما ما يحدث بين الأزواج عادي جدا المهم طلقها بعد سنة فلما طلقها أراد الحق جل وعلا أن يكافئها هي اللي سمعت أمر النبي والتزمت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فجاء الأمر بتزويج النبي من زينب بنت جحش بأمر من الرب العلي جل وعلا ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري إن أمنا زينب لما كانت تجلس مع أمهات المؤمنين تقول إيه زوجكن أهاليكن أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات يا سلام شوف الكرامة العالية دي ربنا هو اللي أمر بزواجها من فوق سبع سماوات أمنا خديجة رضي الله عنها الله اللي وقفت مع النبي وضحت بمالها وبنفسها وبكل وقتها وحياتها عشان خاطر الدعوة وعشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تموت يكرمها الحق جل وعلا بكرامة عالية جدا من حديث رواه البخاري أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إذام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك خد بالك بقى فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني يعني ومن جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب يا سلام تعال نشوف سيدنا البراء بن مالك سيدنا البراء بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح قال كم من أشعث أكبر ذي تمرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك أصل الرواية أصلا عند مسلم ما كانش فيها ذكر البراء بن مالك رواية الترمذي سنة صحيح فيها ذكر إيه البراء بن مالك تمر الأيام بعد موت النبي عليه السلام تمر الأيام بقى في الفتوحات الإسلامية في فتح تستر والحديث رواه الحاكم بسند صحيح استعصت موقع تستر موقعها صعبة جدا يعني فاستعصت عليهم كانت يعني منطقة محصنة فنفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء فالصحابة قالوا لسيدنا البراء يا براء سيدنا البراء بن مالك على فكرة أخو أنس بن مالك فالمهم فقال له قالوا له يا براء لقد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر ذي امرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك ألا تقسم على الله يا براء فقال أجل فرفع يديه وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله والسؤال اللي دايما بنقوله ليه البراء طلب إنه يموت خد بالك هو طلب يموت ليه لأن الصحابة يا جماعة عشان تعرف بس الفرق اللي بين جيل الصحابة وبين أي جيل تاني طب بالله عليك لو أنت أقسمت على الله وربنا نصر جيش كنت هتعمل إيه لقاءات بقى في التلفزيون المصري والفضائيات ومش عارف ايه شفت بقى اللي حصل بقى مجرد بس اربعه خلاص خمسات سبحان الله لكن شوف دول بقى اصحاب قلوب شفافه يقول لك انا دلوقتي خلاص اتعرفت الناس كلها عرفت ان انا لو اقسمت لابر الله قسم انا اخاف من الرياء لا الافضل بقى ان انا اموت طب اموت ازاي ما فيش افضل من الميته دي ان انا اموت ايه شهيد في سبيل الله وده اللي حصل يا جماعه مع سيدنا عمر بن الخطاب لما عزل خالد بن الوليد في عز الفتوحات العظيمه اللي كان عاملها خالد بن الوليد في بلاد الشام سبحان الله ويبعت ورقه صغيره يرفد سيدنا خالد بن الوليد بلغه العصر من وزير الدفاع لعسكري مجند سيدنا خالد لانه راجل مخلص يعمل ايه؟ كان ممكن يقول بقى يعني طب ليه كده يعني في عز الانتصارات دي كلها عشان ما تنسبش ليا؟ لا يقول ايه؟ رحم الله امير المؤمنين يا سلام بيدعي له بالرحمه وما تفرقش معاه انا وزير دفاع انا جندي مجند المهم ان انا بخدم دين الله بس ما تفرقش معاه بقى انا فوق انا تحت المهم قدري عند الله مش قدري عند البشر وسبحان الله وبنفس الاخلاص سيدنا خالد يعمل سبحان الله سيدنا عمر بقى عند الموت يقول ايه؟ إني ما عزلت خالدا لتهمة ولا ريبة ولا خيانة ولكني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا فخشيت أن تتعلق قلوب الناس بخالد من دون رب خالد هي دي المسألة مسألة خوف على عقيدة البراء نفس الحكاية خاف إن الناس تقول بس يا عم ما تعتلش هم أي فتوحات إسلامية تقف قدامك يلا يا براء اشتغل اللهم إني أقسم عليك خلاص خلصت فمزاي اه فخاف ان الحته دي تحصل عندهم يبقى عندهم يقين في البراء وينسوا رب البراء فقال لا يبقى لازم اموت طب احسن متى ان انا اموت شهيد يا سلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يا سلام يغفر له مع اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه ويحلى حله الايمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من السبع الأكبر ويلبس حلة الإيمان الياقوتة الواحدة فيها خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته يكون قد وجبت لهم النار فيدخلهم الجنة اللهم ارزقنا الشهاده يا رب العالمين ودي سهله جدا لان النبي قال كما عند مسلم قال من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه يا سلام شوف قد ايه سيدنا خالد بن الوليد نفسه في حديث جميل قوي رواه احمد في فضائل الصحابه بسند صحيح جاله واحد من قواد الروم ودي كانت برضه كرامة عالية جدا لخالد بن الوليد فقال له يا خالد تزعمون أنكم تتوكلون على ربكم قال أجل قال فهذا كوب من السم فاشربه كنت متوكل على الله الجنود طبعا إيه حاولوا يمنعوا مين خالد هتشرب سم يعني تموت طب ده أنت قائد الجيش فقال دعوني سيبوني مسك كوب السم كوب سم صافي مش مثلا كوباية برتقال وعليها نقطة سم سبحان الله فشرب كوب السم وقال بسم الله توكلت على الله ثقة في الله يقول الراوي فشرب السم فما ازداد الا الصحه والعافيه ايه رايكم في الوصفه دي؟ سواء حد يعملها فسبحان الله يعني شوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيكرم هؤلاء الناس ليه عندهم يقين وثقه في الله فوق الخيال سبحان الله سيدنا حنظله سيدنا حنظله والحديث عند الحاكم باسناد الحسن في يوم في ليلة دخلته الشباب عشان تعرف بس النهارده الشباب اللي واقفين على النواصي عمالين يتفرجوا على البنات رايحه جايه سبحان الله ده راجل يا جماعه في الحلال بتاعه وهو في حضن زوجته ليله دخلته سبحان الله وكان جنبا فسمع منادي الجهاد فسمع منادي الجهاد ينادي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اخوتي يعمل ايه؟ طب ما هو مع زوجته يسيبها انت لو مكانه تسيبها طب اسال نفسك وخليك صالح مع نفسك سبحان الله رغم ذلك ترك ترك زوجته الجميله وخرج يعني ايه سبحان الله ولم يغتسل خرج وهو جنب ليه؟ خاف احسن يفوتوا الجيش وذهب وجاهد حتى قتل فرآه الصحابة وقد بلل جسده بالماء ولم يكن معهم ماء يومئذ يعملوا ايه؟ يسألوا النبي على طول عليه السلام يعملوا ايه؟ يسألوا النبي على طول عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ده شفنا مية حوالين حنظلة كتيرة جدا ومفيش مية أصلا نشرب حتى فقال النبي أجل لقد رأيته وبين السماء والأرض تغسله ملائكة السماء بماء من الجنة وحنوط من الجنة يا سلام يعني شوف قد ايه بقى كرامة عظيمة جدا لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله يوم ما اتقتل في غزوة أحد يا جماعة حديث رواه مسلم لما مات سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام فبكت أخته أو ابنته باختلاف الروايات فسبحان الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا يا سلام لا ده في رواية أجمل بقى وأعجب من كده اسمع المصدر على حبيبي صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي بإسناد صحيح عارفين آه والد جابر بن عبد الله كان ساعتها ساعة ما قتل واستشهد كان ساعتها جابر بن عبد الله ده ابنه الوحيد كان عنده ساعتها حوالي 15 سنة سايب له ايه؟ سايب له تسع بنات سايب له تسع بنات فسبحان الله فطبعا اول ما مات ابوه طبعا هو متحمل مسؤوليه تسع بنات فكان حزين جدا فحب النبي انه يواسيه فقال يا جابر الا تعلم ما صنع الله عز وجل بابيك؟ قال قلت الله ورسوله اعلم صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ان الله عز وجل لم يكلم احدا من البشر الا من وراء حجاب الا اباك فإن الله قد كلمه كفاحا يعني بغير حجاب طبعا الكلام ده يكون بعد الموت قبل الموت لا فإن الله قد كلمه إيه كفاحا بغير حجاب فقال له عبدي تمنى علي فقال يا رب أتمنى أن أرد إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل فيك ثانية أنا نفسي أرجع وأتقتل من أجلك مرة ثانية فقال جل وعلا إنه قد سبق القول مني أنهم إليه لا يرجعون ما ينفعش ترجع الدنيا مرة ثانية فقال يا رب فأخبر من ورائي أو فبشر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يا سلام سيدنا خبيب ابن عدي رضي الله عنه حديث في البخاري سيدنا خبيب لما في يوم بدر قتل الحارث ابن عامر ولاده فضلوا متربصين له لحد ما اصطادوا مين سيدنا خبيب وخدوه عندهم اسير في مكه ثم اجمعوا على قتله قالوا نستنى لحد ما الاشهر الحرم تعدي وبعدين ايه نقتله فالمهم سيدنا خبيب حب يطبق سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه يستحب يعني يحلق شعر العانه لان النبي عليه السلام يعني لم يرخص لنا ان نترك شعر العانه اكثر من 40 يوما فالمهم فاستعار موس من بعض بنات الحارث فجابت له موس فالمهم كان ليها ابن صغير طفل صغير هي مش واخده بالها راح مغفله كده راح ايه ماشي من وراه وراح رايح لمين؟ لسيدنا خبيب وراح قاعد على رجل سيدنا خبيب هي داخله من بره فشافت مين؟ سيدنا خبيب قاعد في ايده الموس وعلى حجره مين؟ الطفل الصغير قالت بس يبقى ايه؟ هيقتله هي ما قالتش حاجه هي بتقول في نفسها يعني فسيدنا خبيب حس هي عايزه تقول ايه قال لها خايف اقتله فسكت قال لها ما كنت لافعل ذلك اللي زيي ما يعملش حاجه زي كده رغم ان انتوا حاطيني انا عشان تقتلوني لكن انا ما عملتش كده ابدا هي دي اخلاق الصحابه يا جماعه عشان كده ربنا اكرمهم ورفع قدرهم في الدنيا والاخره رضي الله عنهم وارضاهم فقالت المراه والله ما رايت اسيرا قط خيرا من خبيب بن عدي والله لقد وجدته هنا بكرامه بقى والله لقد وجدته يوما ياكل قطفا من عنب وهو وهو موثق بالحديد وما بمكة من ثمرة واحدة فكانت تقول إنه لرزق رزقه الله عز وجل لخبيب بن عدي والحديث كما قلت رواه البخاري طيب نختم بأربع أمثلة كده في عجالة سريعة آآ آآ الملائكة وهي تسلم على عمران بن حسين عمران بن حسين حديث صحيح مسلم أنه قال لمطرف رضي الله عنه وارضاه قال إنه قد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد ملخص الموضوع كما قال الإمام النووي إن سيدنا عمران بن حصين كان عنده كان مصاب بمرض البواسير ففضل يعني ايه مستحمل الالم الشديد ده ومش عايز يكتوي ليه؟ عشان يكون من السبعين الف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب اللي هم ايه الذين لا يكتوون. فالمهم اشتد عليه الالم جدا قبل ما يستعمل الكي كانت الملائكة كل يوم تسلم عليه عند السحر الملائكة كانت تسلم على عمران بن حسين والحديث رواه مسلم كانت تسلم عليه إيه؟ عند السحر فلما اكتوى تركت الملائكة التسليم على عمران بن حسين قال فلما تركت الكي عادت الملائكة تسلم عليه مرة أخرى ودي كرامة عظيمة جدا لعمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه برضه كرامة تانية لسيدنا حارثة بن النعمان حديث رواه أحمد بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت صوت واحد أو صوت رجل يقرأ القرآن فقلت من هذا فقالوا هذا حارثة ابن النعمان فقال النبي كذلكم البر كذلكم البر قالت أمنا عائشة وكان من أبر الناس بأمه رضي الله عنه وارضاه آخر كلامتين نحكيهم بسرعة كده سيدنا أسيد ابن حضير وسيدنا عباد ابن بشر حديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح عن أنس بن مالك ان اسيد بن حضير وعباد بن بشر كانوا الاثنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله ظلماء، ليله ظلمه خالص. قال انس فلما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اضاءت عصا احدهما، خدت بالك؟ العصا بتاعت واحد منهم راحت منوره لوحدها كده. قال فكان يمشيان في ضوئها فلما تفرقا كل واحد ماشي بقى من طريق اضاءت عصا هذا وعصا هذا. ده العصايه بتاعته نورت وده الثاني ايه؟ العصايه بتاعته نورت والحديث كما قلت عند احمد والحاكم بسند صحيح اختم بهذه الكرامه الجميله العجيبه لسيدنا جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. آه النبي عليه الصلاه والسلام زي ما انتم عارفين في غزوه مؤته وبنسميها غزوه رغم انها سريه لان النبي ما كانش فيها لكن سماها اهل السير والمغازي سموها غزوه لاهميه هذه السريه. فالمهم قام النبي صلى الله عليه وسلم وامر على الناس ثلاثه قال لهم عليكم زيد بن حارثة هو ده الأمير بتاعكم فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة سبحان الله راحوا هم الثلاثة وراحوا مع الجيش وكان عدد المسلمين في الوقت ده 3000 وكان عدد الكفار قد ايه يا جماعة 200000 يا سبحان الله عقيدة بقى تظهر بقى في أجلى وأحلى صورها من عبد الله بن رواحة أول ما عرفوا إن عدد الكفار 200000 قالوا بس إحنا دلوقتي بين ثلاث خيارات اما ان احنا نخش نقاتل واما ان احنا نرجع واما ان احنا نطلب من النبي انه يبعث لنا ايه جيش فقام عبد الله بن رواحه وقال يا قوم ان الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون وانها والله لاحدى الحسنيين اما النصر واما الشهاده واننا والله لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا قوه ولا منعه وانما نقاتلهم بهذا الدين الذي اكرمنا الله به وانها والله لاحدى الحسنيين اما النصر واما الشهاده فسيروا على بركه الله يا سبحان الله ودخلوا اول ما بدات المعركه يا جماعه شاط زيد بن حارثه في رماح القوم مين اللي خد راي منه جعفر بن ابي طالب فكان يقول يا حبذا الجنه واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علي إن لاقيتها ضرابها ويدخل جعفر بن أبي طالب ماسك الراية بإيده اليمين ماسك الراية بإيده اليمين قطعوا له إيده اليمين خد الراية بإيده الشمال قطعوا له الشمال حط الراية بين عضديه فقتلوه وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الراية بعد ذلك عبد الله بن رواحة فقتل أيضا ثم أخذها خالد بن الوليد فنصر الله عز وجل جند الموحدين والنبي قاعد فين في المدينة وهم فين في مؤتة سبحان الله بينهم وبين بعض آلاف الكيلومترات أو مئات الكيلومترات والنبي كما عند البخاري عن أنس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية النبي بيوصف هو لسه يعني سبحان الله لسه ما رجعوش والنبي بيوصف وقعد فين؟ في المدينة قال أخذ الراية زيد فأصيب يعني قتل ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب والنبي عيناه تذرفان الدموع صلى الله عليه وسلم ثم أخذها سيف الله خالد بن الوليد ففتح الله عز وجل عليه يا سلام جعفر بن أبي طالب لما قتل يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى أكرمه لما ايديه الاثنين اتقطعوا ربنا أكرمه بدل إيديه دولت بجناحين يطير بهما في الجنة تصدق الكلام ده حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين رواية ثانية قال عبد الله بن جعفر اللي هو ابن جعفر بن أبي طالب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لك أبوك يطير مع الملائكة في السماء في رواية ثالثة جود إسنادها الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جعفرا يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه رواية أخيرة عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة حمزة عم النبي عليه السلام وإذا حمزة متكئ على سرير يا سلام دي كانت يا جماعة باقة عطرة من كرامات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني احنا نتمنى ان ربنا يجمعنا مع الصحابة لكن خد بالك من حاجة اوعى تنسى قول الامام ابن تيمية اعظم الكرامة لزوم الاستقامة لو عايز تكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبة أصحابه لازم تفضل على الجادة لازم تفضل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم حتى تلقاهم في جنة الرحمن يبقى تحرص كل الحرص ان انت تتأسى بالنبي تتأسى بأصحاب النبي تحب النبي صلى الله عليه وسلم تحب أصحابه حتى يجمعك الله عز وجل فقد قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب ودي كان لها قصه جميله اختم بها كما في الصحيحين عن انس بن مالك ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعه؟ هي القيامه امتى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان صرفه من المهم الى الاهم، مش مهم القيامه امتى؟ مش مهم القيامه امتى؟ المهم انت جاهز ولا لا؟ مستعد للقاء الله دلوقتي وانا مش جاهز. فقال وماذا اعددت لها؟ فقال له الاعرابي ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت يقول أنس راوي الحديث فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث لماذا يا أنس قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وإحنا والله العظيم نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب كل أصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم دايما عايزين نذكر أن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة لو استقمنا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا ربنا سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم كل ما تزداد هدى ربنا يزيدك كل ما يزيدك هتزداد وهكذا إلى أن تصل إلى صحبة النبي وأصحابه في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه كانت بعض يعني إيه يعني العناصر اليسيرة جدا من كرامات الصحابة وإلا كرامات الصحابة أكثر من كده بكثير لكن نكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا مع النبي وأصحابه في الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته